الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وهنا المدرسة الربانية آمين وهذا فرع العقيدة منها ونشرح كتاب العقيدة متن العقيدة الطحاوية ووصلنا إلى الدرس الخامس والعشرين بعد المئة وفيه الفقرة الستون من فقرات العقيدة الطحاوية يقول فيها الإمام الطحاوي عليه رحمة الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة الأمن والإياس الأمن الأمن من مكر الله والإياس اليأس من رحمة الله الأمن الأمان ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والإياس اليأس من رحمة الله الذي هو القنوط إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون سبيل الحق بينهما لأهل القبلة بدأنا الشرح في, الكم في الكلام عن الخوف ولا بد أن نسنيه بالكلام عن الرجاء لأنهما الجناحان لابد أن يتزن الجناحان الخوف والرجاء كتير قلنا كده كتير نب... يعني وضحنا كده ان الانسان كطائر راس الطائر محبه الله وجناحاه الخوف والرجاء لكي يطير لكي يتزن ما تفكرش زي ما الصوفيه بيقولوا انك هتطير في الهواء يعني هتمشي على الميه وتطير في الهواء لا مش كده مش مقصود كده المقصود السير الى الله طريق الى الله تقطع بالقلوب ولا ولا تقطع بالاقدام مش ماشي برجليك قلبك بيمشي يسير الى الله يتدرج في مدارج العبوديه ينزل في منازل العبوديه عشان القلب ده يسير يطير ينطلق يتدرج في هذه المدارج لازم يبقى له جناحين الخوف والرجاء ولازم الجناحين دول يبقوا اسلام ومتزنين عشان يعرف يطير فلا بد أن يرتفع أولا جانب الخوف إلى ما قبل اليأس من رحمة الله أو القنوط من رحمة الله وينزل الخوف ويرتفع الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله وينزل الرجاء ويطلع الخوف ويظل هكذا الخوف ورجاء الخوف يعلو وبعدين ينزل يطلع الرجاء ينزل يطلع الخوف فيتزن الخوف والرجاء تكلمنا عن الخوف ما فيه كفاية وزيادة وناتي الى الرجاء لان كتير عمالين يقولوا علينا ايه اه انتوا بتوع الترهيب وسلم لي على الترغيب لا احنا هنسلم على الترغيب والترهيب الاثنين مع بعض ففي الترغيب بهرتني بالامس عجيبه في قول الله تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ومش عايز اكتم الثانيه وان عذابي هو العذاب الأليم بقيتها طب أروح فين بس يعني فعلا نفسي فضفض فضفض يا سيدي فضفض إن أجمل الفرح الفرح بالله وألذ الفرح وأحلاه الفرح بالله أن تفرح بالله بتقول كتير اللهم كن لنا ولا تكن علينا الله لك لا تحزن إن الله معنا هو معاك هي دي اللي تفرح انك تحس ان ربنا معاك ان ربنا ليك ان ربنا راضي انه بيحبك انه بيقربك انه بيرضيك الرجاء الرجاء حاد يحدو القلوب الى بلاد المحبوب ويطيب لها السير ده المعنى اللي هنستفيده من الرجاء المعنى اللي هنستفيده من الرجاء ان هو بيشجعك انك تمشي بيسهل لك المشي بيحبب لك المشي بيخليك تسرع في المشي الى الله قيل الرجاء هو الاستبشار الرجاء هو الاستبشار بجود المولى وفضل الرب والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه حسن الظن والثقة الرجاء الرجاء حسن الظن والثقة بنيل الهبات والعطايا بدون مقابل فهو قادر يرزق من يشاء بغير حساب ده الرجاء الرجاء ويا جماعة توحيد الرجاء أن يكون الله في قلبك أرجى عندك من كل شيء زي ما قلت لكم كتير إن لما تقع في مصيبة اللهم نجنا اللهم عافنا اللهم لا تبتلينا لما تقع في مصيبة أول شيء يخطر ببالك يا رب ما تحطش إيدك على جيبك تطلع التليفون يعني لما يا عم الحاج فتحي يعني لما تبتلى انك تدين وجه وقت سداد الدين ومفيش في بيتك اللي تسد بيه وتقعد تفكر احط على ايدي على مين انزل على مين اطلب منه مين اللي هيديني دلوقتي لا يخطر ببالك الا الله قلت لكم انها اتعلمتها وانا صغير من ابويا الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين كان ابويا راجل بسيط الله يرحمه بسيط يعني ايه لما كانت تحصل مشكله كده يقول ايه يا يا ما كان في اكبر منها وربنا عداها هي دي ان دايما يبقى ثقتك في الله وحسن ظنك في الله وقوة رجائك في وجه الله هي دي اللي ربنا بيراها منك فيحب منك ذلك ويعطيك على ذلك الرجاء ثلاثة أنواع نوعان محمودان ونوع غرور ليس بالرجاء بل هو مذموم الأول رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو يرجو الثواب وينتظر العطاء ويطلب الفضل هو صام والوعد مغفرة سنة فبيقول يا رب اكتب لي بالصيام ده مغفرة ذنوب سنة ده اسمه ايه راجي راجي يرجو أن يعطى والثاني رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها وهو يخشى عاقبتها ويرجو رحمة ربه فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه وجوده وكرمه وحلمه للعلماء في هذا قولان أيهما أكمل أكمل الرجاءين رجاء المحسن ثواب إحسانه أم رجاء المذنب المسيء مغفرة عن ربه وعفوه ورضوانه طائفة رجحت رجاء المحسن لقوة الأسباب أسباب الرجاء معه أنا عملت اديني بقى فرجائي أقوى وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة اللهم اشف عللنا هي المصيبة كلها يا ابني في العلل في العلل دي يا معلول العلل مشكلة في ايه ان صاحب العمل عنده علة يتكئ عليها اديني انا اشتغلت لكن اللي ما عملش و- وخطاء ويرجو رحمة مجردة ده غير متكئ مقرون بذلة رؤية الذنب قال يحيى بن معاذ سيدي يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني في الأعمال أعتمد على الإخلاص وكيف أصفيها وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف هي دي القضية أنا ما بقولكش اذنب أنا بقول لك لما تذنب توب وليقوى رجاؤك في مغفرة الذنوب غفر قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له اللهم إني أشهد أنك قادر على مغفرة الذنوب ولا يقدر على مغفرة الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لي وللسامعين والحاضرين وللمشاهدين هي دي قال يحيى بن معاذ الرازي كان حكيما إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك وأعزب الكلام على لساني نداؤك وأحلى ما أناديك به ثناؤك وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك اللهم حبب إلينا لقاءك رجل اللي أذنب ذنب فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فالرجاء ده رجاء إيه؟ قوي أقوى من الرجاء مع الأعمال لأن الرجاء مع الأعمال شرطه الإخلاص والإخلاص عزيز عزيز الرجاء الثالث اللي هو اسمه غرور بقى مش رجاء رجل متمادم في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا رجاء كاذب بل اسمه تمن وغرور تمن وغرور إنما الرجاء أن يقترن بالخوف لازم الرجاء الصحيح يقترن بالخوف شرط الرجاء الصحيح ما تخافوش هنذكر أحاديث وآيات في الرجاء إن شاء الله وعندي أنا ال- الحديث اللي بي بي بي بيلهب مشاعري بحبه حديث يا ابن آدم قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك هي دي ولا أبالي ولا أبالي غفرت ما- لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي هي دي عارف لو حسيت كلمة ها لا أبالي تستسهل أن يغفر الله لك فيقوى بذلك رجاؤك ويحسن بذلك ظنك فيغفر الله لك ما تحسش ان ده امر صعب على ربنا مش- يعني ايه انا غلطت غلطه ده ده ده, ده, ده ربنا يغفرها دي لا ربنا ما يسامحش في الحته دي يا ابني يسامح يسامح يسامح في كل حاجه لو كفرت ثم تبت غفر الله لك في اكتر من كده لو اشركت ثم تبت غفر الله لك فضلا عن ان احنا نقول بقى ايه زنيت ولا سرقت ولا كذبت ولا لا اي معصيه كانت مهما كبرت او صغرت طالما صدقت وتبت وراى الله صدق قلبك غفر لك ولا ولا يبالي ولا يبالي جل جلاله شروط الرجاء بقى منين اجيب رجاء صحيح منين اجيب رجاء صحيح التوحيد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد فمن كان يرجو توحيد قال شيخ الإسلام في تيمية كلمة جميلة برضو بحبها منه شيخ ال- إنها تطلع من شيخ الإسلام أحيانا أنا بحب شيخ الإسلام ابن تيمية في ناس كده بحبهم وقلبي بي- بيهفو إليهم اللهم اجمعنا بهم في الجنة واغفر لهم وارحمهم زي شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم طبعا ده حبيب قلبي ال- ال- الشاهد هنا ايه بس شيخ الاسلام ابن تيميه احيانا بسمع كلمه اقول دي, دي لابن تيميه وابقى غيران لو لقيت حد تاني غيره قالها لان دي تنفع معاه فبيقول ايه شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه يقول ده التوحيد احرق لذنوب الموحدين من الشرك لحسنات المشركين التوحيد احرق لذنوب الموحدين من الشرك لحسنات المشركين الموحد توحيده يحرق كل معصيه ويحرق كل سيئه قلت لكم قبل كده كان شيخي الله يرحمه رحمه واسعه يا رب ويقبله في الشهداء عنده الله يرحمه شيخنا الكبير ده ال- كنا لسه كده في حجره اطفالا اطفال في الدعوه يعني كنا ما تسمعوش انتوا عن مزلقان ناحيه ده- كنا زمان بقى واحنا رايحين المعتمديه راجعين من المعتمديه لازم نعدي على مزلقان ناحيه ده شارع في ولاء دكرور اخر شارع ناحيه وساعتها ايه في عربيات جايه من ارض اللواء وعربيات جايه من ترع الزنين وعربيات جايه من المعتمديه وعربيات داخله من شارع جامعه الدول العربيه وظنوا انهم احيط بهم تلاقي الاربعه دخلوا ببعض طب آه، فكان الشيخ وهو قاعد في العربيه بقى يروح اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ايه يا شيخنا يقول و- حتى اذا ركبوا في الفلك وظنوا انهم قد احيط بهم دعوا الله مخلصين لئن أنجيتنا هذه- من هذه لنكونن من الشاكرين قال يا رب إنك تعلم أننا موحد ولست بمشرك ولن أشرك عديني تعدي تفتح سبحان الله العظيم فالشاهد ايه التوسل بالتوحيد لما قرأ بينا خالنا الشيخ عبد الرحمن في المغرب ربنا يصحح توحيده وتجويده آه، فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قلت إيه في الصلاة أنت رد علي أنا نسيت أسألكم سمعتها آخر مرة دي إمتى عشان الراجل ده يقول علم تايه في التوه... أنت أنت فأنتم مش يعني فعلا لازم تبقى واقف ورا الإمام متجاوب معاه وأنت بتقرأ القرآن متجاوب معاه لما ربنا يقول لك قول قول فهل أنتم مسلمون تقول إيه نعم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دايما تشبث بالتوسل بالتوحيد بالتوسل بالتوحيد اثنين الإيمان مع الهجرة والجهاد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم قل لي طب الإيمان أهو نجيب منين هجرة وجهاد بقى الحديث قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ضعيفة شوية بس يصلح للاستشهاد إن شاء الله فآمن وهاجر وجاهد الإحسان قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين اللهم ارزقنا الإحسان أربعة الاتباع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر خمسة التعلق بالله أولئك الذين يدعون يبتغون إليهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه التعلق بالله دون ما يوصلك إلى الله ديك نقطة أريد أن أعالجها في محاضرة منفصلة وأكد فيها على شيء معين وهو ألا يتحلق قلبك بصورة الصلاة ولا صورة الصيام ولا صورة الذكر ولا صورة تلاوة القرآن شكليات العمل قلبك ما يتعلقش بيها يتعلق قلبك بالله كل هذه أسباب لا يتعلق قلبك بها افهم العبادة دي نمرة ستة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سبع العلم قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجنا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ثمانية التوبة قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى تسعة التقوى قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون عشرة الإنابة قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا الرجاء العشر أسباب دي تقوي رجاءك وتصحح رجاءك طيب فوائد الرجاء يحث العامل على الاجتهاد لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذله فيه العربية دي بكام قال له دي ألف جنيه ليه يعني ألف جنيه قال له ديك لما تمشي بيها في الشارع وتلاقي زحمة تطير تمشي فوق العربيات ولو قابلتك شوية مية تعوم يطلع لها زعانف وتعوم قال له لا ده كده ألف جنيه يبقى شوية عليه صح ولا لا هي دي لما تعرف قدر مطلوبك يهون عليك البذل يهون عليك أي بذل هتبذله يهون ليه؟ لأن الجنة ألا إن سلعة الله غالية زي ما قلت لكم قبل كده أجمل شيء في الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب واحد والله نفسه يدخل الجنة نفسي أجمل شيء في الجنة يا ابني عارف إيه الاستقرار يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تعرموا أبدا وأن تتنعموا فلا تبأسوا أبدا وأن يحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا ده إيه الجمال ده ابن الجوزي بيقول كده في صيد الخاطر والله إني لأتخيل الجنة وما فيها فيكاد عقلي يطيش معقولة يعني الواحد هيبقى في الجنة لا صداع ولا مغص معقولة دي مفيش نكد في الجنة مفيش نكد يا جماعة خالص آمنت بالله معقولة مفيش ظلمة ولا مؤذين ايه ده ده الواحد كده مش هيعرف يعيش معقولة انك انت تعيش في الجنة ما تبقاش شايل هم الفلوس والمرتب وخلص والطلبات والديون اللهم ارزقنا الجنة يا رب يعني معقولة في الجنة هنرتاح من نكد النسوان والم- والمشاكل معقولة دي رغم ان في نسوان اه ما فيش نكد ولا في ألم ولا في هم ولا في حزن ولا في نصب غاية الرضا الله اللهم ارزقنا الجنة طب بالله عليك لو قالوا لك تدفع كام وتاخدها بقى يا رب اموت دلوقتي وادخل الجنة حالا ادفع ايه ادفع كل حاجة يعني خدوا الفلوس وخدوا صحتي وخدوا العيال والنسوان وال... وكل حاجة وكل حاجة وخدوا شوية العيال دول كمان بس ادخل الجنة بس الجنة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب واجمعني بكم في الجنة يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب فالرجاء بيبعث على الاجتهاد إذا كنت أنا برجو الجنة عشان كده اليأس حرام اللي بييأس من الجنة بينقطع ويستحسر عن العمل هعمل ايه ما انا خلاص بقى انا ملعون ومغضوب عليا مش هشتغل لا لكن اللي عندي رجاء انا رجائي في الله قوي اللهم لا تخيب فيك رجاءنا ولذلك بعض العلماء بيعتبر ان الرجاء ثواب ثواب ثواب عاجل للمؤمن أن يقذف في قلبك رجاءه فيحث كذلك على العمل اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك أيضا الرجاء قوة الرجاء تولد التلذذ بالعبادة وكلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التز بها قلت لكم قبل كده يا إخوة إن كان في واحد من أصحابنا دلوقتي بقى باشا كبير ما احناش قده ما بيكلمناش وما نعرفش نوصل له ها كان ساكن في منطقة من المناطق الشعبية وكان ساكن المنطقة دي المجاري ضربة فيها على طول وبيحطوا طوب كده يمشوا عليه في وسط المجاري وبالتالي إذا وجدت المجاري وجد الناموس فالشقة مليانة ناموس والشقة ضيقة عبارة عن قطين أبوه وأمه محتلين أوضة وإخواته البنات محتلين أوضة وهو وإخواته الصبيان قاعدين في الصالة وهو حمام واحد بيقفوا عليه طابور الصبح وبالليل ففي يوم من الأيام هو متميز دراسيا شوية وطالع بامتياز امتياز امتياز فدخل مش عارف ايه في اعداد مش عارف ايه فبقى ايه حاجه كبيره في الكمبيوتر جاله حد من بره من الخارج من السعوديه من الرياض ياخدوه خبير مش عارف ايه وكتبوا معاه عقد هو كان كل ده لسه ما بيشتغلش وكان مرتبه مثلا في الميات جاله عقد ب 12000 دولار دولار إن كتبوا معاه العقد وقالوا له السفر بعد شهر ولا شهرين بعد شهرين بيقول أجمل شهرين عشتهم في حياتي كل ما أمشي على المجاري أقول كلها شهرين كل ما أقف مزنوق قدام الحمام أقول إيه أغني كلها شهرين أجمل شيء في الدنيا ده الرجاء بقى إن الواحد في الدنيا دي كل ما يتذكر الجنة ولقاء الله والقعدة مع سيدنا النبي والنظر إلى وجه الله الكريم يقول كلها من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هو ده الرجاء اللي بيلذذ الحياة كيف تحلو الحياة بقوة الرجاء ده لكل ما حد يقرفني أتمنى أقول إيه إنك ميت وإن بكرة تموت وموت وما نتقابل بس فيلذذ الحياة به تحلو الحياة قوة الرجاء وأيضا زي ما قلنا هنا يلذذ العبادة كل إنسان بيتعب في سفرة شاقة وبعدين يرجع ربنا يكرمه يلاقي ثمرة فالمشقة دي يعني يقولوا ان المرأة وهي بتلد بتعاني معاناة شديدة من الألم بس مجرد ما تشيل الطفل خلاص انتهت وبعد ما تقول حرمت ما ولدش تاني تولد تاني ليه شايفة الثمرة اللي هي الأولاد دول وجمالهم ولذة معاملتهم فكذلك الرجاء يلذذ الخدمة أيضا الرجاء يوقظ الطباع للسماحة في ترك المناهي دي حلوة أوي دي يوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي أخليها للقاء القادم دي بقى عشان نروق الدنيا بشوية رجاء أحاديث وآيات في الرجاء أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب